بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد فإن لله تعالى في خلقه سننا لا تهتز ولا تتغير الكون هذا الكون كله مرتبط بقوانين هذه القوانين أجرها الله مثلا النار من وضع يده في النار أحرقت طب لو أن إنسانا وضع يده في النار فلم تحترق يبقى دي مسألة موافقة قانون الكون ولا مخالفة مخالفة تمام كده إجابة صحيحة الناس عندما تسير لتعبر نهر النيل يعني انتوا مثلا في بحر عاوزين تعدوا إبلي أو إبلي عاوزين تعدوا بحر هل ممكن الإنسان يعدي النيل ماشي على رجليه فوق المية ينفع ولو عمل الكلام ده يطب في المية ويغرق طب لو أن إنسانا مشى على الماء من غير أن يبتل يبقى المسألة دي موافقة لقانون الكون ولا مخالفة مخالفة فالله تبارك وتعالى جعل الكون كله مرتبطا بقوانين بقوانين القوانين دي لا تختلف ولا تتغير إلا إذا أراد الله تعالى إلا إذا أراد الله تعالى متى تختلف قوانين الكون إمتى بتختلف قوانين الكون بتختلف في حالتين اثنتين في حالة الولاية اثنين في حال البلاء يبقى القوانين دي كلها بتتغير في حالتين إما ولاية يعني قرب من الله سبحانه وتعالى فصار ذلك العبد وليا لله وإما بلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار من الله يعني افترضنا مثلا ان انت عاوز تروح تشتري فدان ارض بكرة الصبح وبعدين في المنام يجي لك آتي يقول لك ما تشتريش فدان الأرض لأن اللي هيطب الأرض دي هينضرب بالنار ويتأكل وبالفعل أنت ما رحتش فالراجل السمسار أخذ واحد غيرك علشان يفرجه على الأرض طبوا الأرض انضرب عليهم بالنار وماتوا يبقى هذا الهاتف ليس من الشيطان وإنما وهذا هو الغالب ربما يكون من مين من الرحمن لأن الله تعالى نظر إليك واطلع على قلبك فوجدك وليا له إبدية ولاية من الله وأول من تجرى له الولاية هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سيد الأولياء وإمامهم وقدوتهم وليس أحد يسبقه صلى الله عليه وسلم فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل النبوة سبحان الله لو واحد قال لك ان انا بمشي جنب الصخرة اللي جنب التل اللي جنب البلد وكل ما امشي جنب الصخرة دي هتلاقي الصخرة بتقول لي ازيك يا حاج محمد هنقول له الكلام ده اما عفريت واما انت كذاب والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث كان معلوما ومعروفا بين الناس بأنه الصادق الأمين إذا مسألة أنه يكذب دي مستحيلة طيب هل يمكن أن يتسلط الجني على النبي عليه الصلاة والسلام ده لا يمكن لا يمكن لأنه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام يلعب في بادية بني سعد إذ أقبل الملك عليه فأضجعه فشق صدره وأخرج قلبه وأخرج من قلبه نكتة سوداء وقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسل قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة ورده إليه يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتسلط عليه الشيطان ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل آدمي قرينا قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أقدرني عليه فأسلم فأسلم إما يقصد بأسلم أي أسلم أي صار هذا الجني مسلما أو أن يقصد بأسلم أي أسلم من ذلك الجني يعني ممكن يكون المقصود إلا أن الله أقدرني عليه فأسلم إن الجن ده بقى إيه بقى مسلم منتبهين معي يا إخواني وإما أن يكون المقصود إن ربنا عز وجل قواني على هذا الجني فأنا لا يصيبني منه مكروه إذا أنا بسلم من هذا الجني الله يعني معنى ذلك إن في جن مسلم وجن غير مسلم أيوة قال الله عز وجل في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إذا عندما جني مستقيم على منهج الله يعني جني موحد وبيحب النبي عليه الصلاة والسلام وبيصلي وبيصوم وبيأتي الواجبات الشرعية وبيبتعد عن المحظورات ده جن مسلم وهناك القاسط القاسط أي الظالم هناك فارق بين القاسط والمقسط المقسط قال النبي عليه الصلاة والسلام أما المقسطون فهم على منابر من نور على يمين الرحمن يبقى المقسطون أي أصحاب العدل أصحاب العدل الرجل الذي يحكم في رعيته بالعدل والأب الذي يتعامل مع أولاده بالعدل والمزارع الذي يتعامل مع أجرائه بالعدل العدل العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان يبقى المقصد اللي هو صاحب العدل ولذلك يؤتى كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاة يوم القيامة تجتمع أيديهم إلى أعناقهم لا تحل عنهم إلا بماذا إلا بالعدل احنا عندنا قضاة عرفيين وقضاة حكوميين القضاة الحكوميين اللي هم في المحاكم محكمة حكمت المحكمة على فلان بالبراءة أو السجن أو كذا أو كذا ده حكم حكومي عندنا لو واحد ماشي بالعربية وخبط واحد كسر رجله بنعمل ايه نقعد قعدة عرفية مش كده وبيجي واحد يحكم نقدر الراجل ده بيشتغل موظف هيقعد ثلاث شهور بثلاث مرتبات وفي هناك أجرة عمليات وعلاج وبتاع نقدر القيمة ونديها له فلوس اللي حكم ده يسمى بالإيه؟ بالقاضي فالقضاة يأتون يوم القيامة تجتمع أيديهم إلى أعناقهم مربوطة كده اهو لا تحل عنهم إلا بماذا إلا بالعدل إذا المقسط اللي هو الإنسان العادل طب والقاسط ضدها اللي هو مين الظالم القاسط اللي هو الظالم ولذلك هدد الله تعالى الظلمة بالنار وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وبعدين تأمل أسلوب القرآن في قوله كانوا لجهنم لم يقل كانوا في جهنم حطبا انتبه معي لهذه النكتة قال الله وأما القاسطون فكانوا لجهنم لم يقل كانوا في جهنم كأن جهنم قد خلقت لهم من أجلهم للدلالة على سوء منقلبهم والعياذ بالله زي لما أقول لك أنا جهزت لك الشيء الفلاني أي أعددته من أجلك ها يبقى كأن الله تعالى أعد جهنم لمن لأهل الظلم والظلم إما ظلم لله وده الشرك وإما ظلم للنفس بالمعصية وإما ظلم للغير بأخذ الحق بغير حق بأخذ الحق بغير حق إزاي؟ لو أنت أشركت بالله ربنا عز وجل خلقك عشان تعبده بدل ما تعبده وتحبه وتخاف منه وتدعوه وتستغيث به وتتوسل إليه تسيب ربنا وروح تتوسل لغير الله تتوسل بالمقبورين أو بالناس الغائبين أو بالأموات ينفع تتوسل بميت وتسيب ربنا تخاف من ميت وتسيب ربنا تدعو ميت وما تدعيش ربنا ده كله يسمى يا اخوانا ايه شرك يبقى لما يقولش يا رب اللي ما يخافش من ربنا اللي ما يحبش ربنا إذا هنا وقع في الشرك يبقى أن تظلم الله بأن تشرك بالله طيب وصورة أخرى من الشرك صورة أخرى من الشرك أن تجعل بينك وبين الله الناس أن تجعل بينك وبين الله الناس فمن جعل الناس بينه وبين الله إن كانوا موتى فهذا شرك أكبر وإن كانوا أحياء فهذا شرك أصغر من جعل بينه وبين الله أحدا من خلقه وقع في الشرك إن كان اللي بينك وبين ربنا ده ميت وجعلته بينك وبين ربنا إذا ده شرك أكبر بتدعوه تخاف منه تحبه تتوسل إليه ده شرك أكبر أما إذا كان حيا إذا أنت ترائيه وتلتفت إليه فقلبك يلتفت عن الله إلى غير الله ده يسمى إيه؟ رياء ده يسمى رياء إحنا عاوزين مثلا نوسع المسجد ده يا أهل كومومبو الكرام إحنا عاوزين نوسع هذا المسجد ونعمل فيه حضانة تلم أولاد المسلمين وتحفظهم القرآن ونجمعهم على المسجد وما إلى ذلك اللي بيدفع خمسة جنيه وعشرة جنيه فواحد قال أنا متبرع بالأرض بس شريط تكتبهم ان الزيادة دي زيادة الحج علي أبو محمد علشان يذكر عند الناس إذا هذا الرجل عمل صالحا بينه وبين الله لكن التفت إلى الناس ولا إلى الله إلى الناس عاوز الناس تشكره وعاوز الناس تثني عليه وعاوز الناس في المجالس وفي البيوت وفي الشوارع تقولوا انت الراجل الفلان تبرع بأرض الراجل الفلان تبرع بأرض الراجل الآن انت إذا أنت الآن سمعت بنفسك فضحت نفسك فضحت نفسك عند الخلق فأجعلت بينك وبين الله الناس ولذلك يؤتى بهذا الصنف يوم القيامة وربنا عز وجل يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم من أجر ما يتلاقوش حاجة تلاقوش إلا النار والعياذ بالله إذا الظلم الأول في حق الله عز وجل أن تقع في الشرك الأكبر أو الأصغر إذا الإنسان لابد أن يتعلم التوحيد وأن يجتنب كل ما يمكن أن يكون شركا أو سببا في وقوع الشرك يبقى الإنسان بيجتنب الشرك وما يكون سببا في وقوع الشرك طيب بينك وبين نفسك بينك وبين نفسك احنا احيانا بنقول فلان ده غلبان غلبان ليه ظالم نفسه محمل نفسه ما لا يطيق بيشتغل كل يوم 17 ساعة ويا ولدان مش باين عليه لا فلوس ولا أي حاجة غلبان ربنا مسلط عليه قرايبه وجيرانه مضيعين فلوسه غلبان بيشتغل كتير ولا يستفيد شيئا طيب كيف يظلم الإنسان نفسه فالإنسان إذا تعب في الدنيا من أجل الدنيا ولم يترتب على تعبه نفع بنقول ده الراجل ده راجل ايه ظلم نفسه يعني لو واحد اشتغل كتير وما خدش مقابل كويس نقول الراجل ده راجل ايه ظلم نفسه اشتغل 17 ساعة ونديله 3 جنيه في اليوم ازاي الكلام ده يبقى الراجل ده ظلم نفسه لأنه عمل عملا عظيما وهذا العمل العظيم ما ترتبش عليه خير وكذلك الإنسان يظلم نفسه بعد الشرك بالمعصية الإنسان اللي بيعصى ربنا عز وجل متعرض لغضب الله متعرض لذهاب النعم ليه؟ لأن السيئات سبب في نزول النقم وزوال النعم السيئات سبب في نزول البلاء والعذاب السيئات سبب في انقطاع الخير السيئات سبب في غضب الرب ولذلك أصحاب الطاعة تجد أن الله تعالى يسر لهم كل شيء حتى الدواب التي يركبونها هي مذللة لهم تسمع كلامهم منقادة لهم طيب ظلمك للناس أن تأخذ أحقهم من غير حق تأخذ حقهم من غير حق يعني مثلا حق المسلم عليك ان انت تحافظ على دمه فلا يجوز ان تسفك دمه الا اذا كان لك حق في سفك الدم زي ايه لو أن رجلا قتل مسلما عامدا قاصدا لكان جزاؤه القتل والذي يقيم القتل هو الحاكم أو من ينوب عنه إذا من حقه أنه يعيش من حقه ألا يقتل لكن لما قتل سلبنا منه ذلك الحق يبقى أنا ما اظلمش حد لا اعتدي على ماله ولا على دمه ولا على عرضه يبقى أنا ما اعتديش على أي مسلم لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه يبقى لا أقتل ولا أضرب ضربا يسبب جرحا أو يدمي أو يسبب كسرا وأيضا لا أسلب مالا إما بالسرقة أو بالرشوة أو بالغصب أو بالتحايل هذا كله حرام وأيضا لا يجوز لي أن أفسد له عرضا فيحرم الزنا والسباب والشتائم هذا كله حرام إذا الظلم ظلمات يوم القيامة والعدل خير وبركة والعدل خير وبركة فالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يخرق نواميس الكون أي قوانين الكون لأولياء قلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حجرا بمكة كنت أعرفه قبل النبوة كان يسلم علي ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله النبي عليه الصلاة والسلام كان الحصى يسبح في يده ويسبح في يده ويسمعه النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ودي مسألة في غاية العجب في حادثة الهجرة ما يذكر من أن العنكبوت قد نسجت على باب الغار وأن الحمامتين أتيتا إلى فوق الغار فعششتا عليه هذا الكلام الغير صحيح لم يرد ولم يثبت والصحيح أن الله تعالى صرف الكفار عن النظر منة منه على صفيه وعبده وخليله محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أبلغ في الإعجاز, في الإعجاز من حصول السبب يعني ربنا عز وجل لما يمنع الإنسان من حاجة يصرفه عنها كده ده أشد إعجازا من إن يبقى محطوط عليها خيط العنكبوت لأن لو إنسان عنده عزيمة هيقوم جاب خيط العنكبوت كده اهو مميله ونازل يشوف أنت لو بتدور على حاجة وتلاقيت خط عنكبوت بتعمل إيه؟ بتقوم زي حوتينز تدور إذا ليس خيط العنكبوت وتعشيش اليمامتين هما أسباب صرف المشركين عن الغار مش هم دول أمال إيه أسباب صرف المشركين عن الغار الله فالله تعالى ولي الذين آمنوا وليهم يعني إيه حبيبهم وناصرهم حبيبهم وناصرهم فالله تعالى لا يسلم أولياءه لأعدائه إلا إذا كان في ذلك حكمة ربما لا نعلمها الله لا يسلم أولياءه لأعدائه يبقى إيه اللي حصل في مسألة الهجرة إن ربنا صرف الكفار صرفهم صرفهم عن أوليائه وربنا عز وجل صور ذلك وبينه في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هي دي المعية المعية معية النصرة والمحبة والتأييد المعية الخاصة التي لا تكون إلا لأولياء الله إذا هناك معية عامة للكون كله يعني هذا الصليبي المجرم أوباما وبوش واليهود والنصارى والملاحدة والعلمانيين والذين يعبدون البقر من دون الله والذين يعبدون الصراصير من دون الله ويعبدون الشيطان من دون الله الناس كلها في ملك مين في ملك الله ربنا معاهم ولا مش معاهم معاهم يعني ايه معاهم يعني شايفهم مطلع عليهم دي يسموها معية ايه عامة يبقى ربنا مع الكون كله يعني مطلع عليه يسمعه ويبصره ويعلمه اسمها ديت ايه معية عامة يبقى اذا الاسماك في البحر الطيور في الجو البكتيريات التي تجري في الجزئيات الدقيقة كل شيء يدب في هذا الكون الله تعالى معه بس معية ايه يا اخواني عامة يعني ايه معية عامة بمعنى العلم والاطلاع يبقى كل حاجة في الكون ربنا عز وجل يعلمها ويطلع عليها ويسمعها ويبصرها طب لو في هناك نملة عرجاء نملة عرجاء هناك في صخرة عند جبال التبت هناك في الهند وهي عرجاء هل يراها الله وهل يسمع صوت أقدامها على هذه الصخرة في هذا الجبل البعيد نعم ولا مش نعم نعم يبقى المعية ديت يا إخوان اسمها معية إيه معية عامة بمعنى إيه العلم والإحاطة طب الناس المؤمنين الطيبين الطاهرين المتوضئين المقبلين على الله اللي بيخافوا ربنا عز وجل اللي بيعوتوا في بيوت ربنا عز وجل اللي بيغيروا على حريمهم اللي بيحبوا دينهم اللي بيحترموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيذكر ربنا عز وجل فقلوبهم تخشع لذكر الله عز وجل اللي بيقروا القرآن ولا يتركوه الناس دول ربنا معاهم وربنا مطلع عليهم بس لابد كلهم ايه مزية ايه المزية ان ربنا بيحبهم وبينصرهم ربنا بيحبهم وينصرهم وهذا قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معنا فلما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله سكينته عليه كلمة الفاء بتدل على السرعة والتعقيب أقول فتحت الباب فإذا رجل ضربني على قفاي يبقى معناه أول ما فتحت الباب راح ضربني على طول فتحت الكتاب فإذا العين قد وقعت على الكلام يبقى الفاء تدل على ماذا يا إخواني السرعة مفيش وقت مفيش وقت على طول بسرعة فورا يبقى أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لا تحزن ما تخافش ما تخافش ما تخافش إن الله معنا معنا والحزن لا يكون من شيء مستقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يخف أبدا من المستقبل وإنما كان يخاف من شيء قد حصل قد حصل فالحزن هو التوجس من حصول من حصول مكروه قد وقع الإنسان في مكروه قد وقع الإنسان لما قلبه ينقبض بسببه ده يسمى إيه حزن واحد مات ما بتقولش أنا خايف إن هو مات أنت بتقول إيه أنا حزين إن هو مات عندك مال والمال ده ضعف التجارة ما بتقولش أنا خايف إن المال ضعف التجارة ولكن تقول إيه أنا حزين إن المال ضعف التجارة إذا لا تحزن إن الله معنا ده غير متعلق بالمستقبل ده متعلق بإيه بشيء قد مضى وهذا دليل على أن قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان مستقرا آمنا ويشبه ذلك قصة موسى قصة موسى لما خرج بقومه وفرعون قد توعدهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم آمنوا بموسى لأن فرعون كان بيدعو الناس إلى عبادته تصوروا كده يا إخواني إن كل مكان في مصر كان فيه تمثال لفرعون والناس بتعبد تمثال فرعون في كل مكان ولذلك مثلا تجد تمثال رمسيس يجي خمسين تمثال لرمسيس لأن الناس كانت بتعبد رمسيس من دون الله يبقى رمسيس الحي موجود في المدينة بتاعت الملك بتاعته الناس يروحوا عنده يعبدوه وفي المدائن الأخرى بيصوروا صورة لرمسيس عشان تعبد من دون الله ده كان موجود والدليل على ذلك في قول الله عز وجل أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك دي القراءة قراءة الجمهور هناك قراءة ويذرك وإلهتك قال عبد الله بن عباس كان فرعون يعبد ولا يعبد فرعون كان بيعبد يعني الناس بتعبده من دون الله ولا يعبد أي لا يعبد الله عز وجل ويؤيد قول عبد الله بن عباس ما ذكره ربنا في كتابه عندما قال الفرعون أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري يبقى إذن لابد أن نعلم علما جازما أن الفرعون عندما خرج لم يخرج للتنزه وإنما خرج ليقتل موسى ومن معه وليقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وليجعلهم عبرة بأن يصلبهم على جذوع النخل ليهدد الناس وليعلم الناس أي الفريقين أشد وأبقى هو أم موسى فلذلك لما نظر الناس الذين خرجوا مع موسى خلفهم وجدوا فرعون يسير بجيشه فقالوا إنا لمدركون قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين برضك قال الله فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم تلاحظ ان المعيات الإيمانية تأدي أفعال التأييد بمنتهى السرعة لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه بسرعة هنا في قصة موسى أيضا تأتي الأفعال بالفاء الدل على السرعة للدلالة على عظم الاستجابة وسرعتها كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إليه أن اضرب بعصك البحر وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين زكريا كان رجلا كبيرا طاعنا في السن خلاص زي بيقولوا البلد رجله والقبر زوجته كان فيها حاجتين كانت عقيما عقيم ما ابتلتش خالص والأمر الثاني أنها كانت طاعنة في السن يعني حتى لو لم تكن عقيما لا يمكن أن تلد ليه؟ لأنها خلاص خلاص ومع ذلك لما قال زكريا ربي لا تذرني فردا يا رب هموت ويبقاش خلاص ذريتي تنقطع ما يبقاش حد من ذريتي باقي يا رب يبقى أنا الوحيد على وجه الأرض يا رب ما تخلينيش لوحدي اجعل لي ذرية من ورائي يا رب مع إن زوجته ماذا عاقر وأيضا كبيرة في السن ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إيه اللي حصل فاستجبنا له بسرعة فاستجبنا له لأنه من أولياء الله عبد من عباد الله نبي من أنبياء الله فحصلت الاستجابة بالسرعة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة كما قلت من قبل في غير مكان أن الترتيب يقتضي فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى لأن الإنجاب لا يكون إلا بعد إصلاح الرحم لكن ذكر الله تعالى أنه أمر بيحيى فأصلح الرحم بأمر الله شوف إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون امرأة كبيرة في السن طاعنة في السن وهي عاقر ولكن الله تعالى يأمر الرحم أن يكون فيه يحيى فيكون يحيى بأمر الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له إذا الاستجابة الاستجابة الإنجاء الرزق كله بماذا؟ بالفاء لماذا؟ لأنهم لأنهم من جملة الصالحين كل الأفعال دي كلها لا تجري على قوانين الخلق يعني لو واحدة في البلد عندنا مثلا عندها 100 سنة 100 سنة وهي عاقر اتجوزت في تاريخ هذا هو عشر رجالة واتطلقت لأنها بتخلفش وهي عندها 100 سنة تزوجت راجل عنده 120 سنة وخلفت المسألة ديت بالله عليكم غريبة وعجيبة ولا مش غريبة ولا عجيبة غريبة وعجيبة ليه لأنها لا تجري على قانون الخلق يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيكسر قانون الخلق في الكون لمين لأوليائه الصالحين طب الكلام ده بيكون امتى متى يكون ذلك متى يكون ذلك يكون ذلك أولا لمن توفر فيه الإيمان والعمل الصالح إذا مسألة الولاية دي مش شرط يكون من عيلة معينة يقول لك العيلة دي عيلة من السبع وبالتالي الناس اللي فيها كلهم من السبين والأولياء كلهم لابد يكونوا من العيلة دي كلام ده كلام غير صحيح فإن الولاية لا تكون بالنسب وإنما الولاية بالإيمان والعمل قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يعني ربنا عز وجل يحبهم ويقربهم له من دول الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وقالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يبقى آمنوا وعملوا الصالحات واستقاموا على الإيمان واستقاموا على العمل الصالح ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم دول يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا ليست الولايات متعلقة إن يكون منسب إن يكون شريف إن يكون نسبه بينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبدا خطأ آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب إن لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب يبقى مش شرط ان يكون الإنسان والي من أولاء الله وربنا رضى عنه يكون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحاب النسب الشريف مش شرط مش شرط ليس هذا شرطا لكن لو كان رجلا مؤمنا وصالحا ونسبه شريف إذا هذا أفضل وأعظم بركة يبقى متى متى تكون الولاية الرحمنية تكون للمؤمنين الصالحين لمن تكون الولاية الرحمنية تكون للمؤمنين الصالحين طب متى تكون هذه الولاية تكون في حالتين الحالة الأولى الحالة الأولى إظهار الدين إظهار الدين اثنين عند الحاجة أو الضرورة يبقى إما لإظهار الدين وإما للحاجة أو الضرورة طيب لإظهار الدين زي إيه إن ربنا عز وجل ينصر عباده ويأيدهم ويحميهم ويكسر لهم قوانين الكون عندما يكون في ذلك نصرة لدين الله عز وجل من أمثلة ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة يوما في غزاه حتى كاد العطش أن يقتلهم وكانوا آلافا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الري عاوزين نشرب هنموت من العطش وهم في الصحراء لا جنبهم نيل ولا جنبهم بئر ولا أي شيء فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بتور به وضوء التور زي الحلة الصغيرة به وضوء الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم وضع أصابعه في ذلك التور حتى فار الماء وقال اشربوا فشرب الجيش جميعا الناس ديت الجيش ده بيتحرك عشان ايه عشان الجهاد في سبيل الله إذا شرب الجيش كله من هذا التور لماذا؟ لماذا؟ لكي ينصرهم الله عز وجل ولكي يظهر الله تعالى دينه وهذا باب عظيم واستدعاء الأمثلة على ذلك كثيرة أيضا أيضا القرآن الكريم حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل وهذا الأمر خارق لقوانين الكون إن أي مكتوب على وجه الأرض يمكن أن يحرف أو يبدل أو يعدل أو يختلف فيه إلا القرآن الكريم هذا أمر خارق هذا أمر خارق ليه؟ لماذا؟ لأن في ذلك نصرة لدين الله عز وجل أبو مسلم الخولاني في اليمن عندما أمسك به الأسود العنسي ورمى به في النار الأسود العنسي مسك أبو مسلم الخولاني وطلب منه أنه يرتد عن الإسلام ويؤمن به أنه رسول الله فرفض أبو مسلم الخولاني فألقاه في النار وبعد أيام أو ليالي خرج أبو مسلم الخولاني من النار لم يمسه شيء فكان ذلك من أعظم البراهين التي ثبتت المسلمين في بلاد اليمن ده خارق خارق رحماني إذا ثبت المسلمون في اليمن لما رأوا لما رأوا أبا مسلم الخولاني يخرج من النار ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يدنيه ويجلسه ويقول الحمد لله اللي جعل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل الخليل إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم طيب ويكون ذلك الخارق للحاجة أو الضرورة ممكن يأتي مثال التور وشرب الناس منه كمثال أيضا للحاجة والضرورة ممكن وكذلك لما العلاء بن الحضرمي انطلق ليقاتل الفرسة عبر إليهم الفرات عبر إليهم الفرات ولم يبتل حافر فرس واحد ده مسألة عجيبة جدا لدرجة أن الفرس قالوا كلاما بالفارسية معناه أن هؤلاء عفاريت عفاريت الناس دول مش بشر الناس اللي يقول لنا ماشيين على المية من غير ما يبتلوا بالماء دول مش بشر دول عفاريت فألقى الله تعالى في قلوب الفرس الرعب وفروا من أمام المسلمين سبحان الله يبقى إذن الخارق الرحمن يحدثه الله تعالى لمن؟ للمؤمنين الصالحين متى؟ لإظهار الدين أو عند الحاجة والضرورة سؤال بسيط هل ينفع ان واحد يقول للناس تعالوا اوريكم ان ربنا جعل من اوليائه ازاي يعني ينفع ان واحد يتكلم عن الخوارق اللي ربنا جعلها له ينفع ما ينفعش ما ينفعش واحد يقول تعالوا يا بتوع كومومبو أن أقف على المدنة بتاعة المسجد وهقفز على البيت المجاور ولا هيحصل له أي حاجة عشان تعرفهم إن أنا من أولياء الله من قال ذلك أو فعل ذلك ليس وليا لله لأن أولياء الله يخفون يخفون كراماتهم عن الناس تجد الرجل الصالح يخفي كرامته ويخفي خيره عن الناس حتى يكون تقيا نقيا خفيا مش يقول للناس تعالوا أوريكم لا هذا خطأ كبار عكس الكلام ده بالضبط الخوارق التي تكون للكفار وأصحاب المعاصي رجل عمره ما صلى عمره ما صلى ولا صام ولا صلى حتى الجمعة ولا صام حتى رمضان ويأتي بالموبقات والمنكرات ويحارب الصالحين ومع ذلك لما يموت يقوم تلاقوا الخشبة تقوم واقفة لا تتحرك لا قدام ولا ورا اللي بيحصل الناس أول ما تكبر الله أكبر تقوم ماشيه الخشبة الناس تقول لك ده ده اللي من أولياء شوف مع الرغم يا عم الصلاح لا بالصلاة ولا بالصوم سيبك من الكلام ده ازاي يقول لك اهو فلان فلان ابن الحج فلان عمره ما صلاه ولا سجد لله سجد لكن راجل ولي راجل ولي ازاي الكلام ده شوف لما مات الخشبة ما اتحركتش إلا لما قالوا الله أكبر راحت متحركة طيب يا راجل يا مسكين اللي عمل الكلام ده مين هو هقول لك عليه بس بعد المثال الثاني كمان لما يموت والناس شايلين الخشبة فجأة يتلاقوا النحش راح طاير في الجو يا دي المصيبة التقيل يطير في الجو يفضل ماشي النحش في الجو يقوم نازل في مكان يقول لك المكان ده نبني فيه الايه القبر ونبني فيه مقام ونسميه سيدي محمد ابو طشت او محمد ابو بلاص ازاي يقول لك شوف ده ده من كرم ربك راجل عمره ما صلى ولا عمره صام وبيسب بالدين بيشرب الحشيش والمخدرات ومع ذلك من اولياء الله طب الكلام ده عرفته ازاي ما شفتش النحش بتاعه لما طار يا حبيب قلبي المسألة باختصار شديد إن هذا هو الجن الجن بيعمل الكلام ده عشان يضل الناس لأن الشيطان بيقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إبليس قال ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وذلك ربنا حذرنا من إبليس وذرية إبليس ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إذا إبليس وذريته عاوزين إن هم يضلوك إبليس وذريته يريدون إضلالك طب إزاي يضلوا الناس يوقعوهم في الشرك والكفر يقول لك آه ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيزكي وبيسب الدين وقاطع للرحم وبيشرب المخدرات والسجاير والحشيشة وكل حاجة ومع ذلك طار النعش به اللي حصل ان الجن راح شايل النعش وطار تقول له الجن يشتري النعش ويطير ايه المشكلة ايه المشكلة سيدنا سليمان لما كان في بلاد الشام وأتى إليه الهدهد وأخبره أنه رأى قوما يعبدون الشمس من دون الله وال- وال- والهدهد أخبره بأن هناك امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش كبير جدا عظيم أرسل إليهم نبي الله سليمان بكتاب يدعوهم أن يأتوا إليه مسلمين وبعدين بعت لهم بعد ذلك برد الهدية لأن ملكة سبأ أرسلت إليه بادية فردها إليهم وبعد ما رد الهدية بقى ال- سليمان جالس وحواليه الإنس والجن والطير والوحش وكلهم في مجموعات موزعة فنبي الله سليمان عرف ان هي هتيجي وقومها هم مسلمون قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك يقال كان سليمان قد عقد حبوته زي الحج معايا كده بالضبط يعني قبل ما تفك الحبوة بتاعتك دي قبل ما تنزل ايديك من على رجليك هتلاقي عرش الملكة كله قدام عينيك فالجني الذي يقدر على ذلك لا يقدر ان هو يشتل نحش ويطيره مثلا 10 متر ولا 20 متر يقدر ولا ما يقدرش يقدر طب الجن بيعمل كده ليه طب بيعمل كده لسليمان لانه مسخر لسليمان طب بيعمل كده ليه مع الميت ده ليه بيعمل كده عشان يضل الناس عشان يضل الناس يفسد الناس يضلل الناس يبعدهم عن توحيد الله عز وجل وعبادته الخارق ده بيسموه خارق شيطاني من الشيطان ولذلك احنا لو ذكرنا الله كبرنا قلنا الله أكبر أو أذنا النعش الطير ده يقع في الأرض فورا والعجيبة ان بعض الناس تصدق وتعمل له مزار ومقام سيدي فلان وصناديق النذور ونعمل ليلة لمولاي سيدي الشيخ فلان وفي الحقيقة هو رجل بعيد عن الإيمان والعمل الصالح إذا أيها الأحباب لابد الإنسان أن يكون في هذه الدنيا قائما بشرع الله عز وجل ولا يترك دين الله عز وجل ولا بد أن يعلم أن رسالته في الوجود إن هو يسوس ويقود الدنيا بالدين أكتفي بذلك حتى لا أطيل عليكم وهناك بعض الأسئلة البسيطة أجيبها بسرعة والله تعالى المستعان ما شاء الله الياسون ده جميل قوي